أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وأحبائنا المستمعين في غرفة البالتوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم كالعادة جناب القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابونا يا أهلا وسهلا يا مرحب
أه، حوارنا بناء مبني على دليل وبرهان مبني على شهادات ووثائق ومفتوح للحوار المضاد تحاورونا فيه ونرد الحجة بالحجة والسؤال بالسؤال وقبل ما نبتدي البرنامج بنسأل قدس أبونا إنه يرفعنا في الصلاة جوار عرش النعم لو سمحت يا قدس أبونا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا من انتصرت على الموت بقيامتك من بين الأموات ويا من هزمت إبليس على عود الصليب إذ جردت الرياسات وأشرتهم جهارا ظافرا بهم في الصليب أيها المحرر للعبيد من سلطان الخطية نأتي إليك يا سيدنا لكي ما تحررنا من قيود الخطية وسلاسل إبليس وتطلق المأسورين أحرار تفك عقد النير وتمتعنا بالحرية الكاملة في شخصك شكرا ليك من أجل خلاصك وتحريرك لنفوسنا بارك جلستنا الآن بارك كل نفس مستمعة ومشاهدة وتلامس مع القلوب واعلن ذاتك للنفوس وليتمجد اسمك القدوس في خلاص الجميع لاجل الدم الغالي الكريم وطلبات كافه قديسيك اسمعنا لما ناديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين آمين آمين آه، أحبائي المشاهدين بعد ما رفعنا في الص- في الصلاة آه، بنطلب من الأدمن إنه يدينا الأخ اللي هيقول اختباره النهاردة الأخ علي 28 آه، عشان نشوف عمل الله وقوة الله في تغيير القلوب وتغيير الحياة سلوك وطبيعة ومنهج آه، الأدمن لو سمحت خد المايك ودي للأخ عشان يشارك باختباره شكرا
أيوة.
آه، شكرا جزيلا آه، احمد وشكرا يا بونا وعلي آه، سعيده ان اسمع اختبارك اتفضل معاك المايك
شكرا يا ادهم شكرا يا ابونا على انكم سمحتوا لي بالامتياز العظيم ده وامتياز عظيم عشان مفيش اعظم ان انسان آه، آه، يعلن عن مجد الله في حياته آه، انا نفسي ومن كل قلبي انه اشارككم بعمل الله في حياتي انا شخص آه، كنت كانت حياتي ضايعه واشعر الان انه الله خلق فيا حياه جديده انا اسمي علي آه، عمري في منتصف الثلاثينات انا متربي في اسره اسلاميه آه، متعصبه جامد قوي ولكن ما عندهاش الادوات او الافكار الاسلاميه العميقه ولكن اسلام اقدر اسميه اسلام شعبي انا كان قصاد اتذكر ان قصاد بيتنا كان في جامع كنت بصلي الصلوات الخمسه زي اي حد آه، طفل في ابتدائي وكنت دايما بسمع كل يوم تقريبا انه مسيحيين هتخش النار حتى لدرجه ان انا في بيتنا كان مره اتذكر وانا في نهايه ابتدائي كان صاحبي مسيحي جه البيت عندي مامتي سالتني ده ايه ده مسيحي ده ولا ايه؟ فمامتي لدرجه ان أنا يعني كسرت الكوبايه اللي هو شرب فيها ومسحت مكانه جامد قوي كان بيجي لي انطباع ان كنت بقرا في المسيحيين كنت بقرا في اكل مع معاهم ده كانت حياتي في الابتدائي والاعدادي لكن بدا التغيير في حياتي آه، معين انه في نهايه الاعدادي وفي بدايه الثانوي بدات اقرا عن آه، فيكتور هوجو شيلر آه، جيتا فكان احساسي بنفسي بقى عالي جدا شخص انا شخص متدين اسلاميا بصلي صلاه الخمسه بصوم ليا افكار كويسه في الاسلام نفس الوقت بدات اخش حياه ثقافيه معينه انا مش عارف آه، ليه سمح الله بالامور ديت انا كنت شخص آه، سوي جدا شخص آه، آه، على حسب ما هم بيقولوا في في البيت عندي في العيله آه، علي ده شخص مؤدب شاطر ملتزم متدين قريب من ربنا فكان انا في لما بدات اقرا في مجالات مختلفه كان احساسي بنفسي بقى عالي جدا كنت شايف نفسي ان انا مثقف دخلت في- مع حياتي وانا في بدايه الثانوي في خطايا معينه انا ما اعرفش ازاي وقعت فيها آه، ده كان كان جوايا صوت قوي جدا انه في الوقت لما ما عاوز اعمل خطيه معينه انا كانت شخصيتي قويه بسهوله جدا امتنع عن اي خطيه ممكن اعملها آه، لكن مع مرور الوقت حسيت ان انا بقيت عبد امر معين كنت بعمله آه، بسهوله كنت ب- ما بعملوش لكن مع مرور سنين معينه بقيت عبد بقى كان عندي صوت جوايا قوي بيقول انت خاطي انت خاطي آه، انا كان اسلاميا كان عندي احساس رهيب بالذنب ليه يا علي انت كده انت بتصلي وبتصوم ومؤدب وشاطر وكل حاجه ايه اللي ايه اللي حصل في حياتك كان صوت ده كان قوي جدا في حياتي آه، الشيء الغريب انه حتى وانا حياتي في الجامعه كان آه، واصحابي في الجامعه ما- ما يعرفوش الدائره الثانيه اللي انا دخلت فيها واصحابي في الدائره الثانيه ما- ما يعرفوش الدائره الاولانيه اللي هي الالتزام الاسلامي فبلدي كده كنت لابس ماسك ف- بدات اصلي اسلاميا اكتر و... وفي اعتكاف كنت ب- بعمله في الجامع وبدات اخش مجموعات مش جامعات اسلاميه لكن مجموعات اسلاميه كنت بخش على البيوت على القهاوي اقول لل- الناس ليه ما بيصلوش ليه ما بيصوموش كده انا كان عندي احساس انه انا الوحيد انا الوحيد الخاطي لكن الناس الاكبر مني اسلاميا كان عندي كان عندي احساس ان هم stars او نجوم آه، متلألئه في الس- في السماء يعني دول مش مش خطاه لكن لما
الصوت
cutting voice
كبرت شويه في الوعي ودخلت بيوتهم واحتكيت بيهم بقيت تقريبا شاب الوقت اكتشفت المجتمع اللي انا قاعد فيه مش اقل مني قذاره ثقتي في نفسي اهتزت وثقتي في المجتمع الاسلامي اللي فيه اهتزت انا قلت يا رب ايه ايه القصه يعني المشكله في مين اصلا يعني فبدات آه، التزم اسلاميا اكتر من ناحيه ان اقرا اسلاميا آه، عصر الاسلام الاول و- وحياه آه، ابو بكر وعمر قبلهم طبعا محمد آه الله عظيم قوي ليه؟ لانه انا لو قريت القصص دي قبل وقوعي في الخطايا ديت كنت هقراها بعقل مغيب لكن الله سمح ان اخش الخطيه بعمقها عشان احاول واقرا المنطق الحياديه فانا فعلا كنت بقرا القصص والتاريخ الاسلامي القديم ده بشيء من الحياديه اكتشفت حاجه غريبه جدا مع ان الاسلام انتشر بالسيف ومحمد اتجوز كتير بس دي كانت عليها ازمه كبيره الازمه انه انا كنت بنفعل جدا ما الاقي انا واصحابي المسلمين خانق في الجامع او صوتنا عالي اكتشفت محمد نفسه حتى الحديث الافك انه اصحابه اللي هم الاوس والخزرج رفع السيوف على بعض رفع السيوف على بعض وده كان شيء هامجي جدا ده كان عملت معايا شوك او صدمه كبيره ازاي دولة اللي رفعوا لواء الاسلام واللي نشروا الاسلام اللي انا مؤمن بيه ايمان غير عادي شايف منهم اكتر منها همجيه يعني فلقيت الموضوع كله آه، بقى زي تابو او حاجه كده دogma انا يعني خدتها م- حاجات مسلم بيها طبعا ده كان اكتر او اكبر صدمه في حياتي وانا كنت في نهايه الثانوي يعني طبعا ده انا عايز اوصف ليكم حياتي في الوقت ده شخص ملتزم جدا اسلاميا شخص واقع جدا في الخطيه شخص عنده آه، عدم ثقه في نفسه في المجتمع وفي الاسلام لكن كان عندي شيء لسه سؤال بيتردد جوايا القران انا كنت شخص مؤمن بالكلمه وبقرا كتير قوي فالكلمه ليها يعني لها دور في حياتي قوي جدا انا بقيت اسال نفسي ليه انت يا علي مؤمن بالقران فاكتشفت حاجه غريبه جدا انه انا مؤمن بالقران عشان السجع والجناس والتوريه وال... والبلاغه القويه اللي فيه و... فاكتشفت اهم حاجه ان انا عشان مؤمن بالكلمه فالكلمه دي بتصير فيها شجن كبير قوي وحاجه ثانيه آه، القرآن مكتوب بشكل فيه مباشر يعني مش زي الكتاب المقدس الكتاب المقدس مكتوب بشكل غير مباشر الله بيتكلم على فم موسى وموسى بيبلغ ده للشعب لا، القرآن كان بشكل تلقائي بحس إن أنا الله بيكلمني مباشرة حسيت ده كان إحساس مزيف ليه؟ لأنه حسيت إن الله بيكلمني مباشرة لكن حياتي لسه سودة حياتي ما اتغيرتش فكان صوت ظهر جوايا فجأة وقوي جدا انا كنت بصلي سنين اسلاميا بالدموع كنت بعتكف وقت طويل قوي حياتي ما اتغيرتش ايه الازمه فاكتشفت فعلا ساعتها انه كلمه الله هي بتغير مش اللي انا اعجب بيها واتهلل بيها واسقف وليها واثبت ليها لكن في صلاه فعلا هي تغير النفوس لان الله هو معاه الكتالوج بتاعي آه، كلمته مش عارفه تحل الكتالوج ده صعب قوي وانا كنت آه، متاكد و ان انا كنت امين مع ربنا سنين طويله عايزه امتنع من الضعف البشر اللي فيا ده فانا سبت الاسلام في الوقت ده يعني بس كانت حته صحيحه قوي طب ما أصل ليه؟ لانه لما الصوت جوايا بدا يقول انت مش مسلم معنى كده انت من النار يعني ما عنديش انا تروي ما عنديش طريق تاني فكان شيء صعب لانه المسيحيه في الوقت ده عندي آه، مزيفه و- ودين اتنسخ بالاسلام لكن طب ايه إيه الحل يا ربي؟ فانا قعدت ادخل واقرا كتب مختلفه تانية عن شيلر كملت الكتب تانية ديت آه، قعدت في كام سنه حياتي ضايعه مش مسلم مش مسيحي مش مفيش حاجه خالص بعدين انا مشيت في, في وانا ماشي مره اشتريت كتاب مقدس آه، يعني شراء الكتاب المقدس مش دين مؤمن بيه في الوقت ده لانه انا عايز اطلع بره نفسي شخص ميت شخص ضايع كان انا اقرا كتاب مقدس كان- كما لو قصه قصه زي بؤساء احد ابن سردان ف- بدات بانجيل متى انا في الاول عايز اقول لكم حاجه انه آه، كنت بسمع آه، ايات مقتبسه من كتاب مقدس بت- آه، خارج عن سياقها فانا كنت مشبع عن الكتاب المقدس فيه تناقضات رهيبه ف- لاول مره في حياتي وانا بقرا الكتاب المقدس في إنجيل- بدايه من انجيل متى آه، آية عظيمة جدا هي مواضع جبل أحب وأعدائكم. ما تتخيلش قد إيه أنا استجبت للكلمة دي. آه، لكن برضه المواعيد على الجبل ما غيرتش حياتي، أنا أعجبت جدا بكلمات المسيح. لكن أنا كنت شخص بدور على غفران وقوة الروح القدس في حياتي. فأنا قريت إنجيل متى ومرقس و... ولوقا لكن بداية اختبار أو لحظة اختبار بالتحديد إنجيل يوحنا إصحاح الثامن. آه، آه، كان المرأة اللي مسكت بزر الكفاح أنا شخص كنت ضايع في الوقت ده شخص ميت مستني الموت سواء أنا في حياتي أو في في بعد ما أموت فأنا كنت القصة أول مرة أقراها في حياتي فكنت آه، أول ما شفت المرأة اليهود مسكوا مرأة ودخلوها أمام المسيح ف- ف- فأنا كنت في الوقت أول مرة في حياتي أحس إنه أنا المرأة دي أنا الخاطي مش الخاطية وكان في يهود حوالين المرأة أنا شفت فعلا الناس اللي أخطأت فيهم في حياتي وإحساسي بالدينونة قصادهم اللي غلطت في حياتي واللي انا غلطت في حياتهم لقيت المسيح كان بيكتب تحتيهم كلمات مش مفهومه بالنسبه لي لكن الوح- الحاجه الوحيده كنت متاكد منها انه ما في اول مره في حياتي مش لاقي حد بيديني احساس رهيب انا اول مره في حياتي احس زي طفل بقيت اتهلل واتنطط كان انا بعلم النفس وبمنطق والاسلام آه، ما كنتش لاقي الغفران كنت احساس بالدينونه ان انا خاطي لاول مره في حياتي احس بالغفران تخيلوا قوة الغفران اللي أنا خدته ده ادتني إيمان المسيح ده الله يعني من خمس دقايق بالتحديد ما كنت مؤمن إن المسيح اللي قصادي ده كان نبي لكن قوة الغفران اللي خدتها عرفت إن هو ده الله الوحيد اللي بيدي الغفران عايز أقول لكم تاني حاجة آه، آه، خدتها في اليوم ده إنه التجسد حس- أنا كنت قرفان من نفسي اتخلقت بشر ليه بحقد على الناس؟ ليه الناس بتحقد عليا؟ ليه القتل؟ ليه الدمار؟ كنت قرفان اتخلقت بشر وكنت قرفان من الناس وما بحبش نفسي وما بحبش الناس المسيح للمجد لما امنت لحظات معينه انه الله ساكن في الجسد بقيت مكسوف لنفسي انا قرفان من الجسد اللي المسيح ساكن فيه ما تخلوش انا خدت شفاء الهي في نفسي في اللحظه ديت عايزه اقول لكم إنه، آه، حياتي مع قد ما كنت حياتي ضايعه وكنت سنين طويله بحارب ان حياتي تتغير بس- حاجات معينه بسهوله جدا بطلب من رب يا رب غير في الامر المعين ده بلاقي قوه عجيبه عايز اقول لكم قوه الروح القدس انا شخص كنت مستني ومنتظر وعطشان لقوه الروح القدس عايز اقول في تفاصيل كتيره لكن غالبا الوقت خلص وانا بشكرك يا ادمن تاني وابونا على تحت الفرصه ديت وشكرا
شكرا جزيلا عزيزي آه، بس احب برضو انت لسه فاضل لك وقت آه، تيالي آه، يسعدنا ان احنا نسمع طيب ماذا بعد لقائك مع المسيح وفرحة قلبك بالغفران آه، حصل ايه بعد كده بقى؟ يعني مع اصدقائك مع اهلك مع بيتك هل اعلنت انك انت مسيح ولا لحد دلوقتي انت ما اعلنتش بحكمة ومع التحفظ من التفاصيل لانك انت بينت في اول الاختبار البلد اللي انت فيها واللي انت عايش فيها وانت عارف ان في اسود متوحشه آه، الى الان في المحروسه علشان خاطر تفتك بكل انسان يمارس حريه رايه وحريه عبادته فاحنا خايفين عليك من هذه الوحوش الكاسره خصوصا ما- مباحث هلاك الدوله قصدي امن الدوله يعني ف هم دول الاسود المتوحشه اساسا ونخاف عليك منهم فبلاش التفاصيل بالاسماء لكن انا عايزين ايه اللي حصل لما انت قابلت النور والنعمه والغفران في حياتك عملت ايه وتاثير اهلك ايه واصدقائك ايه وهكذا فاتفضل قدامك دقيقتين ثلاثه تخاطبنا فيها لو سمحت معاك المايك يا ادمن
ادمن لو سمحتي ادي الاخ علي المايك مره تانية ويقول لنا في عجاله شكرا يا ابونا على الفرصه مره ثانيه انا زي ما قلت قلت من شويه انا في البيت عندي اعلنت بشكل الله مش المسيح اللي على الصليب لكن على محبه الله وغفرانه ما اعلنتش بطريق او اعلنت بطريق غير مباشر لكن الامر كان في مجد غير عادي مع اصحابي يعني في ثلاث اصحابي كانوا عايشين معايا حياه الخطيه القديمه فالثلاثه اتغيروا لما لقوا في حياتي تغيير مشكلتي في عهد بيتي ان انا كنت لابس ماسك في الاول فهم كانوا من الاول خالص مش شايفين جمال علي الخاطي لكن شايفين علي المتدين علي المؤدب مع انه انا في الوقت ما كنتش كده خالص هم شو ما شافوش النقله الكبيره ديت حتى كذا مره بقول لاهل بيتي انا حياتي اتغيرت بشكل اعمق هم يقولوا لا لا لا لا انتوا كلكم بتمثلوا حتى المسيحيين اللي حوالينا بيمثلوا آه لكن في ثلاث اصحابي آه فعلا حياتهم اتغيرت واتعملوا اها بارك اسم الله امين آه بس يا ابونا شكرا فانا محتاج صلاه قدسك امين امين وانا شايف عايز اقول قدسك حاجه ثانيه يعني انا من زمان من 10 سنين ما كنتش اقدر اواجه امين شرطه آه. ما دي الحاجات اللي برضه اللي اتغيرت في حياتي دلوقتي انا مستعد اواجه الدوله كلها لانه انا شايف ان حياتي اتغيرت عندي احساس بالمسؤوليه بقى عالي جدا لتاني مره يا ابونا انا محتاج صلواتك محتاج وانا عايزه يعني اقول قدسك تاني ان انا في جسد واحنا في تعاون رهيب بينا وبعض بس يا ابونا فمحتاج رائع رائع نشكر الله احبائي آه بعد اذنك اتفضل يا سابون اتفضل يا سابون طيب شكرا هذا مثل ايضا جديد من آه معرفه الله عن طريق الدراسه والعقل والمنطق بنشوف تدخلات بالرؤى والاحلام وبنشوف دراسات ومنطق وتفكير وهذا مثل رائع بالتفصيل والتدقيق كيف تقابل مع المسيح من خلال نظرته داخليا إلى حالة الخطية اللي هو عايش فيها والإحساس بالذنب الداخلي والبحث عن طريق للخلاص من هذا الكابوس ووجد هذا الطريق في شخص المسيح الذي غفر لمن أمسكت في ذات الفعل الزنا وكانوا عايزين يرجموها ويموتوها وقال لها ولا انا ادينك اذهبي ولا تخطئي مغفوره لك خطاياك المسيح محب مستعد يغفر لك خطاياك لو فعلا قبلته مخلص وفادي ليك النهارده زي ما حصل مع اخونا علي ويكون مش بس الثلاث اصدقاء بتوعه اللي هم شافوا التغير وتحولوا لكن اصدقاء كثيرين ايضا على البالتوك وفي قناة الحياة, الحياة الآن في سماع هذا البرنامج ربنا يلمس القلوب ويغير الحياة وتحصل على حياة جديدة أمين شكرا جزيلا يا أخ علي أمين شكرا أتسابونا وأخ علي أتسابونا هيرفعك في الصلاة ودايما هيفتكرك عشان يديك حكمة وقدرة على مواجهة الصعوبات اللي ممكن تواجهك كأي إنسان مؤمن جديد في الإيمان الرب يبارك حياتك ومبروك عليك الخلاص بننتقل دلوقتي للجزء الرئيسي من البرنامج وهنسمع أتسابونا بيكلمنا عن الخلاص الخلاص موضوع يهمنا جميعا لأن إحنا ملناش وجود من غير الخلاص وخلاصنا جاي من فدينا ومخلصنا يسوع المسيح اتفضل أتسابونا شكرا أنا اتكلمنا في السابق عن جوانب عديدة للنعمة ومن جوانب النعمة الخلاص بمعنى الفداء والتبرير والنهاردة هنشوف الخلاص بمعنى التحرير إنسان مقيد بقيود الخطية فك أسرنا أطلق المأسورين أحرارا وفك عقد النير المسيح مخلص من سلطان الخطيه زي ما شفنا في اختبار فيكتوريا كانت بتشرب مخ- مخدرات ودخان والى اخره حررها واخونا علي ايضا دلوقتي الخطيه اللي كان بيعملها ودور في القران على طريق للخلاص بيحافظ القران وبيقراه لكن لا زال مكبل بقيود الخطيه عندما تقابل مع المسيح فك اسره واطلقه حرا ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون أحرار احرارا فهنتكلم عن كيف يعطي المسيح تحريرا للنفوس الماسوره ولعلك تتحرر في هذا المساء بنعمه الرب وهذه صلاتنا اليك امين صلاتنا من اجلك يعني الى الله من اجلك مفهوم التحرير يعني ايه التحرير يعني الانقاذ الخلاص هو الانقاذ يحرر الانسان مما هو مستعبد له ايه العبوديه دي بقى اول عبوديه اول نوع من العبوديه هي العبوديه للشيطان العبوديه للشيطان شوف يا سيدي في رساله بطرس الاولى صح خمسة وعدد ثمانية يقول ايه يقول ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو ده العدو الأكبر الشيطان عايز يبتلع لكن شكرا لله اللي بيدينا الحرية من هذا العدو الشيطان في رسالة روميا صح 16 وعدد 20 يقول وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا نعم.
لأنه مكتوب عن المسيح أنه لما ارتفع على الصليب أشهر الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا يعني إيه؟ يعني فضحهم مهم. نعم ظافرا بهم في الصليب وسحق رأس التنين وهو على الصليب حسب الوعد القديم للحية بيقول لها أنت تسحقين عقبه الصلب مهم.
ولكنه يسحق رأسك مهم.
ده عمل المسيح وبهذا يحررنا من غول كبير أسد زائر الاحتماء في المسيح سمعت تشبيه لطيف قوي ان الشيطان كلب في يد المسيح مربوط نعم بسلسله لكن لا يتعدى مستوى السلسله لو حب يتهجم على حد من اولاده مربوط من رقبته يشده نعم قال له تعالى هنا الى ان ياتي يوم لا ينتك انت مقيد نعم الله في سلطانه والمسيح بقوته قيد الشيطان عن ان يمسك بس انت ممكن ترمي نفسك ليه هو اللي عامل لك ايه القديس اغسطينوس قال كلام لطيف ايضا قال لا يستطيع الشيطان ان يمس من يسير في الطريق لان الطريق هو المسيح الذي قال انا هو الطريق نعم
ولكن الشيطان ينسف ينصب فخاخه على جانبي الطريق نعم فاللي يطلع من السكه ويطبش في الجوانب هيتلقط في فخ ابليس نعم اذا خليك ماشي في المسيح تامن كل شيء مش كده خليك في المسيح ثابت فيه الحاجه الثانيه اللي بيحررنا منها المسيح هي اغراءات العالم نعم اغراءات العالم شوف يقول ايه كل ما في العالم شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه ده العالم وياما الناس مستعبده لشهوه الجسد وشهوه العيون تطلعات وتعظم المعيشه انه يبقى هاي لايف ده اللي في العالم وبيسعى العالم كله وراء آه، الناس كلها تسعى وراء هذه الاغراءات العالميه لكن شوف يقول لك ايه في آه، رساله يوحنا الاولى اصحاح 5 عدد 4 يقول من ولد من الله من ولد من الله زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت اتولد من الله من الماء والروح يغلب العالم لا يصبح للعالم سلطان عليه وما أعظم هذا المثل اللي قاله أحد الآباء القديسين نحن في العالم ولكن العالم ليس فينا يعني ايه يعني ايه ده ده ده ده كعبلتها لا حسب اسمع يعني مثلا السفينه بتبقى في الميه ولازم هي تتصنع من اجل انها ت- تسبح في الميه نعم
ولكن من المستحيل ان يدخل الماء الى السفينه نحن في العالم زي السفينه لكن لا نسمح للعالم ان يدخل فينا لان نغرق نعم ومنين السلطان ده المسيح في السفينه يسوع في السفينه نعم راح نوصل المينا آمين
ما دام ماسك الدفه يسوع ترسي على المينا اوعى تخاف من اغراءات العالم بعد كده ايضا اغراء من انحرافات آه sorry تحرير من انحرافات غرائز الجسد غرائز الجسد اللي هي طبيعتنا القديمه بعد قبول المسيح بتظل الغريزه موجوده بس الغريزه بقى بتنضبط بتتظبط في حلقه سابقه قلت ان ميكروب الخطيه زي ميكروب العين يخش الميكروب في العين العين بعد ما تبقى سليمه 24 قيراط تبص لها ورمت وبعدين تنزل دموع دموع دموع وبعدين صديد صديد ايه اللي حصل للعين في ميكروب دخل نعم.
بعد ما تتعالج العين بالميسينات والحاجات دي كلها ترجع العين بقت طبيعيه دموعها منضبطه ما بتبردبش مفيش حاجه الورم خف هكذا المسيح عندما يدخل الى حياه الانسان الغرائز الورمانه والملتهبه ما العين بتبقى ملتهبه من الميكروب نعم والغريزه بتبقى ملتهبه بالخطيه نعم انسان كل نظرته الجنس ملتهب جنسيا زي النبي محمد كان ملتهب جنسيا من نظر اذا نظر الى امراه اقتناها لازم نقول عليه نبي
آه، نبي الاسلام شكرا
آه، والمسيح قال ياتي بعد انبياء كذبه برضه هنقول عليهم نبي انبياء برضه بس كذبه بس يعني.
كذبة.
اشكرك للملاحظه يعني. انا اسف ان انا اقول الكلام ده وارجو ان هو لا يجرح احد احنا على مائده البحث يعني واللي عنده راي مناقض للي انا بقوله يجي ويواجهني ويقول لي انت بتتكلم كلام غلط وبكل سرور نقدر ان احنا نتكلم مع بعض امين شكرا واضح يبقى اذا المسيح يدخل الى حياه الانسان يعالج التهابات الغرائز بسبب الخطيه اي غريزه ملتهبه ولا كالم داون تهدى لان في انضباط ثمر الروح من ضمن ثمار الروح التسعه ثمره التعفف او ضبط النفس يحصل ضبط للنفس ما يحصلش انفلات فالعبودية للشيطان كانت انفلات والعبودية للغرائز الجسدية أيضا انفلات بولس الرسول يقول من ينقذني قبل ما يتعرف على المسيح من ينقذني من جسد هذا الموت كل ما أريد أن أفعل خير أجد الشر حاضر أمامي لكن يرجع يقول إيه إن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني حررني من ناموس الخطية الكائن في أعضائي يعني في تحرير من ناموس الخطية هل أنت مستعبد للشيطان؟ هل أنت مستعبد للعالم؟ هل أنت مستعبد لغرائز الجسد؟ لو قابلت المسيح وقلت له خش يا رب حياتي هيظبط لك كل ده ويفك القيود ويحررك قل له حررني يا رب طب يا جماعة هل من ضرورة للتحرير؟ طبعا لأن لو ما كانش الله يدينا تحرير من الخطية ويدينا مجرد تبرير وغفران وكده نعم دي الحكاية هاصت الحكاية هاصت إنسان آه، ياخدها for granted وربنا بيغفر الخطايا وبيبررنا فيعيش بحسب مزاجه في الخطية والانفلات لا ده يبقى أوحش بكتير لو تنه في حالته الأولى إنه ياخد كده تصريح بالخطايا لا ما تنسوش إن إلهنا إله القداسة نعم فنحن مدعوون للقداسة الحياة مع الله والشركة وإياه من هنا يستطيع الله أن يخلصنا إلى المسيح يستطيع أن يخلصنا إلى التمام تصورا اديك مثل بسيط لو واحد سكري ومديون مهم.
للخمارة نعم فأنت راجل طيب تروح للسكري تقول له أنت عليك كام يقول أنا سحبت ب 1000 جنيه من الخمارة وهروح في داهية يقول لا ما تزعلش تعال ويجي دافع ال 1000 جنيه للراجل بتاع الخمارة ويقول له طب مع السلامة بقى كويس السكري يعمل ايه؟
هيرجع الخمارة فرصة تاني.
ادم الراجل الطيب ده موجود نستغفره لكن لا ده لابد ان يعالجه من ادمان الخمر تماما وهو بيدفع له بيدفع له يريح ضميره ويقول له تعالى بقى مستشفى عشان نعالجك من الادمان والا ده يبقى تشجيع ليه للادمان نعم المسيح بيدعونا الى الحريه بعد ما يبررنا ويطهرنا ويغفر لنا خطايانا وتعالى بقى اتحرر بقى من الادمان بتاع الخطيه واعطيك الانتصار وده احنا شفنا في امثله حيه للاخت فيكتوريا والاخ علي ازاي الله حررهم آه، من العبوديه التي كانوا فيها طيب نيجي للسؤال الهام بقى كيف احصل انا على هذا التحرير ازاي اتحرر من الخطيه زي ما شفتوا الاختبارات ما فيش تحرير الا بقوه المسيح آه، في يوحنا اصحاح 8 ايه 36 يقول ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا نعم.
دي الحريه الحقيقيه نعم.
ارى القران واتعمق في الدراسه والسيره والتاريخ والصحابه وشاف الصحابه بيتخانقوا مع بعض ويرفعوا السيوف على بعض وناس يقول لنا كمان ان علي بن ابي طالب وعيشه اتخانقوا مع بعض في معركه الجمل وسقط فيها عشر تلاف مسلم على الأقل على الاقل وصلى عليهم في الاخر على انهم كلهم شهداء القاتل والمقتول شهداء ويلا فوت لا الكلام ده ما يشيش كده التحرير ياتي من شخص المسيح فقط هو الذي يحرر آه، الحاجه الثانيه لازم نعرف ان المسيح انتصر على الشيطان فلازم حد يكون انتصر على الشيطان المسيح انتصر على الشيطان في التجربه على الجبل لحسابنا المسيح انتصر على الشيطان فوق الصليب سحق رأس الحية والتنين فما فيش غير واحد يكون انتصر عشان يعطينا النصرة لكن واحد يروح يتصادق مع الشيطان والشيطان يضحك عليه ويقول له أشهد لا إله إلا الله وأن محمد مش عارف إيه إيه ويقول له أسلم هي مبروك عليك الخلاص يا شيطان وبقى صديقه وشيطانه أسلم ينفع؟ ما ينفعش ما يقدرش يديلك حريه اطلاقا الحريه في شخص الرب يسوع المسيح ازاي بقى عندما يتحد الضعيف بالقوي يصير قويا عندما يتحد الضعيف بالقوي يصير قويا ويستطيع ان ينتصر بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ولذلك يقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا ويقودنا في موكب نصرته هذا هو المسيح تقبل المسيح عايز تنتصر على خطاياك وذنوبك وقيودك فيش غيره اللي جه عشان يخلصنا ويحررنا لفايدتك ولخيرك كل سلامة طب ننقل بقى إلى الإسلام هل يا ترى الإسلام بيحرر من سلطان الخطية نشوف نشوف هو أساسا في في الإسلام اهتمام بالروح وحياة الروح
لا مش موجود هل في في الإسلام سمو بالروح مش موجود طب تعالوا نشوف الإسلام والشيطان اللي هو لازم نتحرر منه في صحيح مسلم وهذا هو صحيح مسلم ويا ريت الكاميرا آه، كاميرا مان تورينا صحيح مسلم اهوت تمام اهو هذا الصحيح مسلم حديث في حديث 5035 قال محمد لعائشة هل جاءك شيطانك فقالت له يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قالت ومع كل انسان شيطان شوف الع... شوف الشطره ذكيه قوي ومع كل انسان شيطان قال نعم قالت ومعك يا رسول الله الشيطان
لا ذكيه برضه أذكى أذكى منه فقال نعم ولما لقى نفسه طب نهار اسود يا ماشي ده فقال لها ايه ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم الشيطان اسلم بقى اخو المسلم وبقى له الجنه وهيبقى له برضه حريات اسئله اسئله اسئله اسئله اسئله اسئله مين ده اللي يتصادق مع الشيطان الشيطان خبيث ومكار فكيف يرتبط بالشيطان نعم
مش بس الشيطان ده ارتبط بالجن بالجن لدرجة انه في صورة في القرآن اسمها صورة الجن وراح بشرهم بالقرآن وآمنهم و يعني جن آمن ب- بمحمد والشيطان أسلم وبقى للحق هو ما راح لهمش هم اللي قولوا وتصنطوا عليه
صدقوني يا جماعة أنا ما بسخر بالمواضيع أنا مجرد شر البلية ما يضحك لا أكثر ولا أقل كيف يكون هذا والشيطان لا خلاص له لأنه ليس ببشر ضعيف ولكنه مخلوق ناري كيف طيب ده الإسلام وإيه الإسلام والشيطان صار الشيطان صديقا للمسلم وأخا للمسلم لأنه قد أسلم نظيره طب ال- الإسلام وإغراءات العالم بقى بيقول إيه الإسلام عن العالم بقى الإسلام يعطي تصريحا للمسلمين بالاغتراف من العالم على قدر المستطاع نعم مش كده؟ في سورة غافر آية 38 و 39 يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إيه؟ استمتعوا بها وفي آل عمران آية 14 يقول زين للناس هم، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام البهايم والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا اغرف حب الشهوات من النساء يا بوي يا بوي يا بوي فين ده من المسيح اللي بيقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه وده يقول لك زين للناس حب الشهوات من النساء ذلك متاع الحياة الدنيا وفي الأول يقول له إيه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يعني استمتعوا بالحاجات دي كلها ويقول ابن كثير وهذا هو ابن كثير في تفسيره ويا ريت كاميرا مان يسلط لنا الضوء على اهوت واضح ماشي يقول ابن كثير تعليقا على هذه الآية إن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء شيء عظيم شيء عظيم يقول لك إن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء يا بوي وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة خير متاع المرأة إن نظر إليها سرته وإن أمرها طاعته وخير الدنيا متاع وأجمل ما في المتاع المرأة
دي الفاظ نبي
يا حرام يا حرام وقوله في الحديث الآخر حبب إلي النساء ده النبي محمد حبب إلي النساء والطيب وقالت عائشة رضي الله عنها أنا بنقل الكلام بالنص يعني لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء أحب إليه من النساء إلا الخيل وفي رواية أخرى ليس شيء أحب إلى رسول الله من الخيل إلا النساء متاع الدنيا الدنيا متاع واغرف منها كما تشاء نعم أين هذا من شريعة الكمال والقداسة من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ومن طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني حياة مقدسة قدسية البيت قدسية النظرة إلى المرأة حش- عشان خاطر يدي سلامة حياة وقداسة حياة أخي المسلم حبيبي حبيبي حبيبي أنا خايف عليك من الطريق اللي أنت ماشي فيه أنا لا يهمني أنك أنت تصير مسيحي مش قضيتي قضيتي أنك أنت تتعرف على الحق الذي يحررك من قيود الخطية قيود الشيطان إغراءات العالم صلي وقول معايا لو أنت عايز يا رب أنا بلجأ إليك عشان تحررني من قيودي من سلاسل الخطية انقذني اطلقني حرا يا من حررت الكثيرين قبلي متعني بالحرية من قيود الجسد والخطية والشيطان أشكرك إلهي لأنك سامع صلاتي ومستجيب للدعاء ولك المجد آمين آمين آمين آمين تفضل عزيزي شكرا يا أتسابون شكرا آه، ادمن آه، لو سمحتي قدامنا 15 دقيقة آه، ويا ريت نحط ال- آه، معظم الأسئلة في إطار هذا الوقت آه، الموضوع شيق ودسم ويا ريت آه، ناخد أسئلة في صلب الموضوع آه، اتفضلي الميكروفون معاكي
آه، شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على أهلا بك.
الموضوع آه، بسرعه هناخد الاسئله يا ريت آه، آه، في ناس كتير رفع ايديها بس عشان وحده الموضوع لو ممكن تبعتوا لي الاسئله علشان آم، ادي الدور في الوقت المناسب للموضوع اللي ابونا بيطرحه آه، امريكان اتفضل معاك المايك
طيب آه، سلام قدس ابونا سو- سلام الاخ احمد أهلا بيك أهلا وسهلا سلام لكل الاخوه المشاهدين آه، واهل بيتهم آه، مسلمين قبل مسيحيين الحقيقه يا أخوي قدس ابونا آه، في دايما اتهام آه، بيتهم بيه آه، المسيحيين الحقيقيين من اخواتنا المسلمين وهي ان الحياه المسيحيه حياه صعبه وكربه وضيقه وبلا آه، اي آه، آه، لذه وطبعا كلنا عارفين ان المسيحي مجرد النظره الى امراه بتحسب زنا زي ما قدسك قلت لكن عند المسلم آه، آه، حتى اذا باشر الرجل امراه دون الوطء بيحسب مجرد لمم آه، وحتى في نهايه الحياه قدس ابونا في امور كثيره جدا محبه الاعداء عند المسلم يقدر يقاتل آه، غير المسلم في امور كثيره جدا كلها معروفه حتى في نهايه الحياه قدس ابونا المسيحي بيلاقي مجرد حياه في راي المسلم طبعا بيلاقي مجرد حياه روحيه لكن في الاسلام الجنه كلها متع من حريات من آه، امور كثيره جدا انهار آه، وحتى في خيمه معروف.
من اللؤلؤ طولها 60 ميل يعيش فيها المسلم معروف فحياة كلها آه، نعيم جسدي يعني متاع كده قدس ابونا مع قدسك المايك مم. والحقيقة عزيزي الفاضل إن القضية مش بالم- بالمتع المتاح أو ب... ما المسيح قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون يجدونه وما أوسع آه، الباب اتفضل ابونا وأ- معاك المايك اه ما انا بتكلم اهو ماشي آه، الموضوع يا جماعه زي ما بقول ان القضيه ما هياش المتعه المتاحه لان السيد المسيح بيقول ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي الى الهلاك وكثيرون يدخلون فيه وما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي الى الحياه الابديه وقليلون هم الذين يجدونه ويمكن اقل من القليلين اللي يجدوه هم الذين يدخلون فيه فالعمليه مش بالمتع, بالمتع العمليه بالنهايه ايه عارفه ايه زي لما يشوف في طالبين طالب مجتهد مزنق على نفسه وعمال يذاكر وطالب تاني مبحبح يقول له ما تيجي السيما يا ابني يقول له لا ما بحبش السيما يقول له طب ما تيجي نفرفش كده تزنقهاش قوي تعالى يقول له خلي لك انت البحبحه العبره مش ال- ده عاش مبحبح وده عاش مقفل العبره بالنتيجه بتاعت الامتحان نعم نعم ويوم الامتحان يكرم المرء يكرم المرء او يهان فاللي كان مبحبح وعايش في السيمه ها برضه هيلاقي طراوته في السيمه لكن المهم ان الانسان يشوف الهدف اللي قدامه وال- والحياه ويزن على نفسه ويرتضي ويقبل هذا النظام المؤدي الى الحياه الابديه ومش ممكن حد يعيشه الا لما ياخد روح المسيح فيجد الحريه في المسيح مش الحرية في شهوة الجسد المتعة في الشركة مع المسيح مش المتعة في غرائز الجسد تفضل نعم سؤال تاني آه، شكرا يا سابونا اتفضلي يا ادمن لو سمحتي السؤال اللي وراه
آه، شكرا اتفضلي جوليان معاكي المايك
شكرا يا حنا سلام رب المجد يسوع المسيح معك أبونا وكل الموجودين ومستمعينا رب يبارككم وكل الآدمن ربنا يعوض تعبكم آه، سؤالي لأبونا يعني إيه أن قبول المسيح يحرر من الخطايا يعني المسلم صعب عليه هيدا الكلام أشكرك يا أبي ربي يباركك ويا رب دايما صوتك صارخ في كل العالم المايك معك يا آدمن
اتفضل يا سابونا
آه شكرا جزيلا هم يغيروا المارك بس آه سمعاني دلوقتي على ال- الانترنت في اتصال طب تمام آه السؤال يعني ايه ان قبول المسيح بيحرر من الخطيه صح يعني ايه بمنتهى البساطه بمنتهى البساطه لما بنلاقي طفل ضعيف مش قادر يمشي مشوار طويل تعبان ماشي مع ابوه ورجليه مش شايلاه ضعيف تعبان الاب بيعمل ايه ياخده يشيله نعم
ويمشي بيه ويبقى وصل بتحضرني الذاكره بقصه جميله أو قريتها ان كان في انسان مؤمن عايش مع المسيح وماشي في البريه وبعدين بيبص على اثر رجليه من ورا بيشوف خطواته شكلها ايه يعني فلقى اربع اقدام اثر الاربع اقدام الله ايه ده اه ده المسيح ماشي معايا جميل وبعدين قرب من حته صعبه قوي مليانه برك ومليانه شوك ومليانه مصايب فماشي عمال خايف فبيبص كده ما لقاش غير رجلين اتنين اثر لرجلين اتنين قال له كده يا يا يسوع بقى في وقت ال- اليسر انت ماشي معايا ولما اجي للعسر انت تسيبني قال له مين قال لك ان انا سبتك يا ابني قال له ماما مفيش غير اثر لرجلين اتنين بتوعي قال له مين قال لك ان دول رجليك يا ابني دول رجلي انا وانت انا شايلك على كتافي مجد لاسمه مجد لاسمه وماشي بيك وبعبر الصعوبات هو ده التحرر انا ما بقدرش على مواجهه الشيطان انا ما بقدرش على ان انا اسمو فوق الخطيه ولكن المسيح بياخدني على كتافه يحملني على منكبيه ويسير بي في قوه فانتصر على الشيطان تشيل المسيح في قلبك يشيلك المسيح على كتافه وبهذا نتحرر من الخطية ومن سلطان الخطية ومن إبليس ومن الجسد عندما نتحد بالمسيح والآية اللي بتقول في المزمور 91 تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له معه أنا في الشدة أنقذه وأمجده ومن طول الأيام أشبعه وأري خلاصي قبل المسيح وانت تختبر كيف حررك اخونا احمد واختنا فيكتوريا في اختبارات اليوم اعظم مثل امامنا ازاي ربنا حررهم من العادات ومن الشهوات ومن الخطايا والادناس تحب تقبل المسيح هيحررك هينقذك هيرفعك قول امين امين, آمين.
أمين. الرب معك امين امين شكرا أستاذ بولا آه، ادمن لو سمحتي قدامنا سبع دقائق يا ريت نحط اكبر قدر من الاسئله موجود يعني ممكن ناخد كمان سؤال اتنين فيا ريت يكون في صلب الموضوع اتفضلي حضرتك
آه، شكرا جزيلا يا احمد حاضر آه، سيف الكلمه اتفضل معاك المايك
آه، شكرا يا أدمن سلام ونعمة رب المجد تكون معكم جميعا ومعك يا أبي الغالي لو يعيش.
سمحت هناك سؤال شكرا آه، تقول أن الإسلام يحض على الالتصاق بالشيطان في حين أننا نسمع من إخواننا المسلمين أن القرآن يقول عكس ذلك فلو تكرمت علينا وتقول لنا رأيك في هذا الموضوع شكرا
هل القران يقول عكس ذلك طبعا
وهل القرآن هذا يقول صحيح؟
عكس ذلك. نعم هل هذا صحيح هنشوف ماشي آه، لعل الأخ بيقصد ما جاء في سورة النساء آية 38 ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ليتخذ من الشيطان صاحب يبقى يا وقعة الشوم لقد ساء قرينا قرين قرين سوء يمكن آه، الأحباء المسلمين بيقصدوا إن هو مش آه، القرآن بيحض إنك أنت ما تتخذش من الشيطان قرين صح؟ سؤالي الخطير الذي يحتاج إلى إجابة من الفقهاء والعلماء في الإسلام طب فقط لما لما الخطب الفقهاء والعلماء الفقهاء والعلماء فقط
عشان خاطر كلام غير الدارسين وغير المتخصصين زي قلتهم امين امين نعم زي قلتهم فإنسان فاهم دينه بيتكلم صح نعم طيب لما القرآن بيحض الناس على انهم ما يتخذوش من الشيطان قرينا سؤالي خطير ليه محمد اخذ من الشيطان قرينا وقال انه اسلم وقال لعيشا واسلم ولماذا اخذ محمد من الجن قرينا ايه مش ده قرآن برضو يسري على الكل ولا ايه مش كده طبعا الموضوع يا حبيبي ويا عزيزي الفاضل في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة وله مدلولات خطيرة جدا وطبعا بصرف النظر عن أن القرآن فيه التناقضات المختلفة وزي ما شفنا قبل كده في خمس حلقات أو ست حلقات الناسخ والمنسوخ نعم لدرجة أنها بلغت المتناقضات في القرآن 62 و28 من 100 في المية يعني أكتر من تلتين القرآن ناسخ ومنسوخ ناسخ ومنسوخ يعني قال كلام ولغاه آه، لأن الآية القرآنية بتقول لك إيه وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها طب ولما خير منها ما جبتش الخير من الأول ليه طب وبتنسيها ليه لو كنت انت اديتها نعم طب وتجيب مثلها ليه طب ما تجيبها هي نعم
علامات استفهام علامات استفهام علامات استفهام ايوه القران بيقول لك من يكن في سوره النساء 38 ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا نعم والسؤال طب وليه محمد اخذ من الشيطان قرينا لما سالته عائشه قال لها شيطانك جه قالت له هو انا معايا شيطان قال لها اه قالت له كل الناس معاها شيطان اه قال طب انت معاك شيطان اه بس بقى انا شيطاني خدت صاحبي اسلم وبين اصحاب يا عمو من يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا آه لا ما دي اتنسخت ما فيهاش منه. وحديث ينسخ آه، آية قرآنية ماشي عنده كلام غريب وعجيب وأنا بدعو أخويا المسلم أنه يفكر بعقلانية ومنطق أنا ما بقولكش اقبل كلامي حجة مسلمة أنا بقول لك ابحث بنفسك ودور بنفسك عشان تعرف طريق خلاصك اليوم نحن نقدم يسوع المحرر من سلطان الخطية من إغراءات العالم من شهوات الجسد هل تقبله؟ يا ريتك تصلي وياي الآن قبل ما نختم بعد إذن حضرتك امين طبعا عشان ربنا يحررك قل له يا رب أنا عايز أتحرر ببساطة كده يعني الأمر مش محتاج إلى إنك أنت تقوم تتوضى وتيجي تصلي لا ادعي يعني كنت قاعد ادعي دعاء وربنا بيسمع الدعاء قل له يا رب آه، أنا تعبان من الخطية اللي أنا مستعبد ليها أنا تعبان من شهواتي اللي أنا مستعبد ليها أنا ذليل من سلطان إبليس اللي بيقهرني وبيستعبدني أنا بلجأ إليك يا رب عشان تخلصني وتحررني تفك عقد النير اطلقني كمأسور اطلقني حرا في المسيح يسوع أمين يا رب اسمع واستجب لكل صلاة ودعاء وما تحرمش حد من السامعين والمشاهدين من هذه البركة وهذه النعمة ولك كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين آمين آمين شكرا يا قدس أبونا آه، بنشكر قدس أبونا على الحلقة الشيقة اللي سمعناها والموضوع الشيق اللي سمعناه آه، بنعتذر لانتهاء الوقت على الأسئلة اللي ما اتسالتش آه، لو موجود الأسئلة ديت موجودة عند حضراتكم ابعتوها على ال website بتاعنا حوار الحق dot com وقدس أبونا هيرد عليها آه، حسب مشيئة المسيح آه، وبعدين عايزين نقول لكم حاجة إن إحنا بنحبكم مش عشان شيء طيب فينا ولا عشان احنا كويسين لكن لان المسيح بيحبكم وهو اللي زرع فينا المحبة أحب أقول لكم كمان إنكم سمعتوا كتير في حاجات تانية إن يقول لك الصحابة بيحبوا بعض الصحابة ما اعرفش إيه أحد ال- المدعين وليس الدعاء يقول لك يا حبايب شوفوا إزاي الصحابة بيحبوا بعض أمال مين قتلوا بعض مين دبحوا بعض الخلفاء الراشدين كلهم ماتوا إزاي حروب الرد اتعملت إزاي إيه اللي حصل فكروا ادرسوا التاريخ ما تاخدوش كلامنا على طول فكروا فيه شوية افهموه وبعدين ارجعوا تاني وحاورونا فيها وهو ديت الطريقة اللي هتودينا اه، تذكروا أخي الحبيب وأختي الحبيبة الشيطان كأسد دائر ما هواش أسد إنما هو مخادع كأسد ما هواش أسد هو مخادع يريد أن يفترس بك عندما تقع أسيرا للخطية تذكر أن يسوع يحبك سيحملك فوق كتفيه ويعبر بك من هذا الأسد الزائر المتشبه بالأسد الزائر صلاتي لكم أن الرب يضيء بنور وجهه في قلوبكم وتعرفون الحق والحق يحرركم والسلام والنعمة وإلى اللقاء شكرا يا أتسابونا شكرا الرب معكم وإلى اللقاء آمين شكرا